السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك ما زال حديثنا مع سورة الفجر وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم قلنا إن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية صنف من الناس بيفكر بهذه الآلية إيه هي معايير التكريم عنده طالما ربنا سبحانه وتعالى اداله في الدنيا يبقى ده دليل ان هو راجل كويس فطالما كده عشان ربنا اعطاه بما ان هو كويس فبياخد فالله سبحانه وتعالى بيقول للانسان ده اذا ما اختبرناه واعطيناه واكرمناه يقول انا كده ايه كويس قوي ربنا كرمني فاذا قدر الله عليه وضيق الله عليه رزقه لشيء يعود عليه وده برضه اختبار فيقول ربي اهانن فربنا سبحانه وتعالى يقول كلا لا ليس معايير التكريم هذه لا أكرم من أكرم بمجرد أنه يأخذ من الدنيا مش بمجرد أنه خد يبقى أنا ده أكرمته ودي نقطة مهمة جدا ممكن تريح يعني مشاكل كتير نفسية عند ناس كتير كل فكره قاعد يدور حوله هو خد أنا ما خدتش هو في الجامعة تعين وأنا ما تعينتش هو في الشغل بيترقى وأنا ما اترقتش وده سبحان الله باب بيفتح مشكلتين كبار قوي المشكلة الأولى وهي التسخط على عطاءات الله سبحانه وتعالى لأن دايما هذا الإنسان ستجده يبحث عن النعم المفقودة ولا يرى النعم الموجودة فتلاقيه دايما قاعد بيدور على اللي هو فقده مش اللي هو وجده وسبحان الله رب العالمين هو شكور سبحانه وتعالى من أسمائه جل جلاله الشكور ومن شكر الله سبحانه وتعالى وأنه يحب أنك تشكر النعمة فإن شكرت النعمة من معاني اسم الله الشكور أنه يزيدك من جنس النعمة اللي أنت شكرتها يعني أنا راجل تعبان بعاني من صداع بعاني من كحة بعاني من سخونية بعاني من إيه أرق فربنا عافاني من السخونيه فانا ايه مشغول بشكر الرب على نعمه ايه المعافاه من واحده من الاربعه دول فالرب الشكور يزيد نعمه علي من جنس ما انا شكرت انا شكرت نعمه صحه صح فتاخد ايه حاجه في الصحه ازيد لكن كثير من الانسان من الناس بسبب الطبع الكنودي تلاقيه تقول له ايه الاخبار يقول لك ايه والله لسه الأرق وظهري والكحة ما يقولكش إيه إن في واحدة عدت لا ولو حمد ربنا اللي هو الحمد الروتيني اللي هو الحمد بتاع ايه الدمغه عارف لازم تخلص هات الدمغه وامضي هنا وحط علامه النسر وهات طابع فهو والله الحمد لله ادعي لي يا شيخ والله الحمد لله ربنا ربنا ما يوريك الحمد لله فين الحمد لله هنا فالنقطه دي مهمه جدا جدا اذا حمدت يعني ايه الحمد لله سبحانه وتعالى يعني اصلا فكره انك تتكلم بمدح وثناء لله سبحانه وتعالى يعني ان قلبك مشحون لرؤيه هذه النعمه فغرف لسانك من قلبك هو ده الذكر يقول لك امبارح سبحان الله وانا نايم كده ذكرتك انت كنت نايم لوحدك وذكرتني فده معناه ايه ان انت جيت على قلبي وعقلي فانا ذكرتك فاصل فكره الذكر هي داخليه يعني انت قاعد فتذكرت شيء معين فقمت قلت يا انا افتكرت تلاقي الامهات مثلا يقول لك ايه ده انا افتكرت ان انا سايبه اللي مش عارف ايه مفتوح فقمت اتاكد يعني ايه بقى تذكرت يعني حاجه جوايا فانا الحمد جوايا فعبرت بلساني عن ما جوايا ما بداخلي هو ده فكره الذكر فكر الذكر انك عم تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا يعني ايه الكلام ده وانت قاعد في الذكر كده الصبح بتقول الاذكار رضيت بالله ربا تخيل كده واحد بيقول رضيت بالله ربا وهو من جوه متضايق جدا جدا جدا ومتسخط جدا جدا على قدر حصل له هو ده بيقول بيقول بلسانه ما لم يستقر بداخل قلبه صح لكن رضيت بالله ربا رضيت بأوامره رضيت بقدره رضيت برزقه كل دي كل يوم انت بتجدد عهد الرضا ده فالنقطة ديت في غاية الأهمية فالإنسان أحيانا يضيق الله سبحانه وتعالى عليه هو اختبارا فيجي هنا الإنسان يقول إيه لا أنا طالما أنا خدت في الدنيا يبقى هاخد فين عشان كده أحيانا تلاقي بعض الظالمين يقول لك إيه والله العظيم لا نشوف يوم القيامة ربنا هيعمل إيه فهو هو ليه بيقول كده هو فاكر إن طالما خد المكانة دي وخد المنزلة دي يبقى ربنا ده ما اداله في الدنيا هياخد فقلنا إن الموضوع ده بيعمل مشكلتين المشكلة الأولى هي التسخط والمشكلة الثانية الحسد عافانا الله واياكم منه هي مشكله الحسد مع مين مع المحسود مشكله الحاسد مع المحسود امال مع مين مع من اعطى المحسود يعني كانك بتقول ايه والله الملائكه ديت المقسمات امر دي الدنيا ماشيه معاهم لخبطه ما عارفين يوزعوا الدنيا خالص فدي مشكله كبيره جدا فنسال الله العفو والعافيه عشان كده بعض الناس كان بيقول ان برضه دي من ضمن اللوازم الايه الانحراف كان يقول ان الرساله اصلا جبريل كان المفترض ربنا سبحانه وتعالى قايل له ينزلها على مين على علي طب وايه اللي حصل الدنيا ما اتلخبطت خان الامين خان الامين شوف سبحان الله شوف انت ممكن ممكن دماغك تلسع لسعه لدرجه انك تتقرب لربنا بالكلام اللي انت سمعته ده يعني هتقول هنعمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه بقى خان الامين ودي برضه مشكله ايه التعلق بالرموز والقدوات لدرجه تضعه في منزله شوف السخونيه ودتهم فين ان علي اصلا هو اللي كان المفترض تنزل عليه الرساله ودي برضه فيها مش مجرد ان الامين خان ده فيها ايه كمان ان الرب يقهر كان يريد شيئا ولكن هناك من عقب على حكمه سبحان الله ولذلك سبحان الله يا جماعة الخير منظومة الأسماء الحسنى وفهمك عن الله تظبط كل حاجة بعد كده لو واحدة اتلخبطت جواك كل اللي الدنيا ايه تتلخبط خالص فالله سبحانه وتعالى قال ليس هذا معيار التكريم يا جماعة والله الآية دي مريحة جدا للأعصاب مريحة جدا للنفسية الدنيا لا تساوي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو تخيلنا كده ايه في عم تلاقي كده ايه عنكبوت وخيوط عنكبوت كده وتلاقي فيه ناموسه متعلقه كده ولا ذبابه ولا اي حاجه نمسكها لا نمسك جناحها ونروح حاطينه كده تعالى يا عم محمود خد لك حته منه واياد خد حته وعم صلاح خد حته مين فيهم اللي خد احلى من التاني ونظل نحسده ايوه يا عم اياد ماشيه معاك واخد انت هتقول هنقول كده مش هنقول كده فلن تفرح بما اخذت ولن تحزن بما تركت عشان كده ايه لا يفرحون بعزها ولا يخافون من نقصها مش قلقان ليه لان هي عندهم كده لكن اللي, اللي عنده الدنيا مش كده اه بيتخانق عليها انت عارف لما بتشوف احيانا كده طفل لما بياكل شوكولاته ولا بياكل اي حاجه فتقع منه فتفيت كده فتلاقي النمل ايه اجتمع عليه فانت قاعد بقى سرحان وبتاع ده انت تبص على النمل وقاعد تتامل كده والله والله انتوا حاجه عجب عجب قوي كل الخناقه دي عشان حته السكره دي وده يشيل وده يشيل وبتاع وطابور وبتاع وتلاقي بقى ايه من ورا الدولاب جايين من ورا مش عارف النيش ايه ومن ورا فتلاقي الدنيا كلها جايه ايه ده يا جماعه عشان قطعه السكر وانت هتضحك كده وتجيب عيالك وبتاع ويشوفوا الدنيا والله والدنيا يا نجم ما انت كده برضه في شغلك وانت كده في حياتك كله بيتخانق على قطعه الايه السكر تخيل الملائكه برضه شايفانا ازاي هي إيه شايفانا كده برضه شايفانا ناس قاعده تتقاتل على هذا الامر فبتديك راحة على أعصابك راحة نفسية كل ما فاتك طالما ليس له علاقة بدينك وأخراك فهو ملحوق حاجة ملحوقة كلا بل معايير التكريم الحقيقية هي اللي جاية اللي هتسمعوها كلا أعرضوا عن الكلام ده بل لا تكرمون اليتيم فلذلك أنتم مهانين أنتم فقدتم التكريم لأنكم في حاجات هي دي اللي بتكرمك والمتأمل يجد إن في آيات الآيات اللي نزلت على الصحابة في مكة في دندنة حوالين العطاء والبذل وعقيدة التضحية وعقيدة الإنفاق وإكرام اليتيم والحض على طعام المسكين ليه؟ من عبد الحق أحسن إلى الخلق ده قاعدة مهمة جدا تكون إيه؟ تراجع نفسك كل شوية فيها إحسانك في الحق مع الحق سبحانه وتعالى لابد ان يسمع يسمع مع احسانك للخلق لكن في واحد يكون بيعبد ربنا كويس قوي وتراويح وتهجد وقران وختم مش عارف ايه والكلام ده كله وعلاقته مع زوجته وعلاقته مع اولاده وعلاقته مع جيرانه وعلاقته مع الناس في المسجد علاقته مش عارف ايه في غايه السوء لا الراجل ده يخاف جدا جدا جدا على عبادته لان العباده بتاعته كده واضح ان هي ايه ملهاش اي اثر فالله سبحانه وتعالى قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ذكر هنا إكرام اليتيم وليس إطعام اليتيم لأن اليتيم بيحتاج الإكرام أكثر من الإطعام اليتيم أحيانا ممكن يكون مستور المال ممكن يكون معاه فلوس ممكن يلاقي بتاع ممكن يكون هو من بيئة غنية جدا لكن هو يفتقد هذا الأمر مهم جدا يمكن قلت لكم الكلام ده في سوره البلد انك تفتش عن اليتامى في محيطك محيطك السكني ومحيطك النسبي في العائلات شوف انت النهارده في ايتام ولا لا ليه لا تلاقي ديت في الماده يوم القيامه بتتسال بتتسال في الامتحان تعالى عملت ايه مع اليتيم اليتيم انا انا ما انا كنت بقرا اليتيم وكنت بحفظ في التجويد وكنت بظبطها كده وبتاع وكنت وبسمع الشيخ بيتكلم على اليتيم بس الموضوع ده والله ما يخصنيش ربنا سبحانه وتعالى كان بيعاتب من اوائل ما نزل في اوائل ما نزل عن الموضوع ده فانت قول لي اخبارك ايه مع اليتيم اقول لك انك يوم القيامه الماده ديت هتعدي منها ولا لا وبعدين مش كلا بل اكرمتم لا تكرموني افيد الايه استمرار مره والثانيه والثالثه يقول لك والله ما فيش فاكر عارف الواد عبد الرحمن ده والله وهو تقريبا في اولى ابتدائي مش فاكر اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي والله وديناهم شنطه قبل كده وساعدته في كراريسه بتاعه المدرسه والحمد لله يعني اللهم اللهم تقبل عبد الرحمن ده دلوقتي ده في جامعه واخد بالك فهو بيحكي على ايه وشايف ان ده من اجل اعماله حاسس ان ده اللي هي عمل بلالي كده اللي هو ايه حدثني عن ارجى ما فعلت ليس مع الله عبادة صغيرة ولا عبادة تستصغرها بس ما ينفعش انت تستعظم حاجة كده وربنا سبحانه وتعالى طالب منك الاستمرار وسبحان الله الله سبحانه وتعالى أذاق النبي اليتم صح وأذاقه الفقر ليه بقى لأسباب كثيرة جدا من مقاصدها أنك يا محمد ذقت هذه الأمور حتى يدرك الناس من ذاق هذه الأمور قد إيه بيحتاج دعم وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم في الأمور دي ويحثنا عليها يبقى احنا اه فاهمين كويس قوي المتكلم هو من ذاق فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن وعي وعن ذوق صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي قال لنا انا وكافر اليتيم الموضوع خلصان انا وكافر اليتيم كايه في حد من العبيد مش عارف الحديث ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا واليتيم يوم القيامه كده تعالى يا معاذ عاوزك تقعد جنبي هنا فاحنا قلنا قبل كده الكراسي دي مين للكبار طب والصغار الصغار دول هم من السابقين ان شاء الله تعال عشان كلها سنه سنتين تمسك انت المايك وتبدا انت تدي الدروس ربنا يحفظك ويحفظ بك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كإيه؟ يلا قول لي كهاتين يعني أشار النبي بالسبابة والوسطى يعني أنا وهو كده عارف الحديث ده ولا أول مرة تسمعه؟ عارفه؟ طيب عملت ايه مع كف- مع كفاله اليتيم لا انا لسه صغير امسك اي حد كبير انت ماسكني انا ليه هي ديت المشكله اللي احنا واقعين فيها ان احنا دايما نشوف نفسنا ايه الموضوع ده انا اتخاطب بيه غيري فالشاب اللي لسه في سن البلوغ يقول لك ايه انا بقول لك ايه انا لسه مستلم الكارته ايه ده روح هات الناس اللي وصلوا طب وتمسك واحد تاني يقول لك ايه شوف الاغنياء تمسك الغني يقول لك ايه شوف الناس اللي فاضيه فتلاقي في الاخر خالص الايه دي بتكلم مين بتكلم الجمعيه الخيريه انتهت على ايه الجمعيه الخيريه طب عاوزين نساعد الجمعيه الخيريه ده كلهم حراميه يبقى انتهت على ايه مفيش مين اللي هيكفل اليتيم الشيطان كفلك خلاص اداك الفكره دي فما عادش في كفاله اليتيم ويبدا بقى السؤال اللولبي والسؤال اللي من على الاقليم يا شيخ هو طب اكفل اليتيم ازاي وتا والله انت عارف اللي انا عارف انك عارف انك تقدر تفاصيل الموضوع اه يعني انت تيجي تقول انا عاوز اطلع القاهره ازاي عمرك ما سافرت القاهره انت تسالني وانت على حدود الزقازيق لكن طول ما انت على السرير ومتغطي وبتاع تقول بس طب قول لي بس الدنيا امشي ازاي يا عم انت قوم من تقرب الي ايه شبرا تقربت اليه مرة موضوع بقى الهروله دي لا بس ما تتحرك شويه فابدا بالمرحله الاولى والله لا يرد صادقها لو انت طالع من المجلس ده عينك على اكون مع النبي يا جماعه بص كده لصبعك الاثنين كده شوف صوابعك الاثنين بينهم مسافه قد ايه وتبقى انت مع النبي يوم القيامه خلاص بقى الدنيا خلصت لما تحط ده قدامك هتوفق هتسدد سواء كفاله معنويه سواء جزء من الكفاله سواء جزء بس الدرجه الاولى انك تعرف ان في يتيم وتبدا تبحث عنه كتير مننا مشغول انه ايه يعلم على اليتيم لما تشوفهم مثلا في مناطق اللي في اماكن فق... آه، مثلا في محطه بنزين عند الاشاره ومش عارف ايه والكلام ده كله لان فاقد الاب والام ده اعلى من اليتيم والمجهول ان ده اعلى من اليتيم مجهول الاب والام مشغولين احنا بفكره ايه والله ما يستحقوا ده في واحد مسرحهم ده في واحد كذا طب يا سيدي في واحد سرحهم طب مين اللي يقويهم ويربيهم خلينا احنا بقى نيجي في يوم من الايام نقول ايه كان في واحد مس- بيستعملهم وجه فلان ده اصلحهم الله به مين هيكون صاحب المبادره دي هو ده معيار التكريم الحقيقي هو ده معيار الاكرام هو ده صفه من صفات رجال الفجر هي ديت اللي تبقى من المؤشرات انك تيجي يوم القيامه تقول او تسمع وروحك بتخرج ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ايه اللي يوصلنا الحته دي في عبادات منها صلاه الفجر منها الحاجات دي اكرام اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون يعني ايه الحض الحض هو الحث التحفيز انك ده انك تحثني كده ذاكر ذاكر ذاكر كم مره حد حضك على المذاكره كتير صح ومش وراهم الا ذاكر يا معاذ ذاكر يا ابراهيم ذاكر يا ابراهيم ذاكر يا معاذ ذاكر يا محمد ذاكر يا احمد صح ففي حض على الايه على المذاكره طب في حض على المسكين في حض على اطعامه كل واحد بقى يجهز الاجابه اللي تسعده بين يدي الرب جل وعلا لان الايه دي بتقول لك ايه عشان الايه دي لم تترك لاحد عذر بس واحد يقول لك ايه انا مش معايا فلوس والله انت لو تعرف اقسم بالله بشتغل باليوم كامل عشان اخد 10 جنيه الايه بتقول لك احنا مش عاوزين منك ولا جنيه احنا عاوزين منك درجه الايه الحظ يعني ايه الحظ آه، انك تقول لزمايلك انك تقول لجيرانك انك تقول لقرايبك انك تعمل جروب كده يا جماعه الخير ايه رايكم نجمع الملابس اللي احنا مش بنلبسها وخلاص احنا بنغادر في الشتاء كده تعالى كل واحد يبص كده بص على الدولاب بتاعه ودي قاعده يا جماعه حاجه بسيطه كل لبس مع نهايه الموسم كل لبس لبسته اقل من ثلاث مرات طبعا في ناس اصلا لسه الحاجه بكيسها في حاجات في واحد محتفظ بحاجات من ايام ما كان ايه في رابعه ابتدائي يقول لك إيه، ما أصل ما- ما- ما هتيجي عليا اصل عزيزه عليا فده انه محتفظ بيها خلاص وكل شويه ايه من هو اولى جامعه سايب تيشيرت كده معين وكل عم يجي يمسكه ومراته تقول له بقى نوزعه لها لا استنى استنى هخس هلبسه اصل والله كان عليا جميل الشيطان يدنه ده فكل لبس عدك عليك الموسم مثلا الشتاء اهو خلصنا كل لبس من اول شراب وانت طالع عشان طموحك ما ايه ما يفلتش منه حاجه عدت الموسم مش لبسته ثلاث مرات تروح حاطه كده تصدق بيه تقدروا تعاهدوني ان بكره تيجوا تكونوا عملتوا التمرين ده الناس قلقانه قلقان لا يطلع في حاجه وبتاع والكلام ده كله صدقني كده كده انت هتسيب الحاجات دي بس سيبها باختيارك بدل ما تسيبها باضطرارك ويبداوا يقولوا لا عاوزين نديها لاي دار الله يرحمه الله يرحمه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحاضون وسبحان الله المد ده تحس ان هو حس كتير تحس الناس مش مره واثنين وثلاثه واربعه لا اعمل كده حاجه تذكير ليك خميس اه وخميس لا كده انك تذكر انها في شيء تعالوا يا جماعه كل واحد منا يطلع يتفق مع والدته ان في وجبه زياده الخميس ده هتعملوا بيها ايه احنا 20 هنطلع ال 20 وجبه دول نروح نشوف حد مساكين من اللي حوالينا نتصدق عليه ده من الحاجات اللي توديك بسرعه ويتقال لك شعور الشعار اللي احنا سمعناه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما التراث هنا اللي هو الايه الميراث والمراد بالآية من مرادات الآية أن هؤلاء لا يرقبون إلا ولا ذمة في الفقراء والضعفاء والمساكين والنساء كمية الأخوات المسلمات الأخوات يعني مسلمات يعني اللي متاخد حقها في المواريث يعني لا حد لها كل واحد تقريبا من القاعدين عارف خالة أو عمة أو عمة أو بنت عم أو بنت عم أو متاخد مراتها ومتاخد إيه أحيانا مش بيتاخد كده خلاص أنت لسه صغيرة وما تفهميش وبتاع وهي هتروح فين يعني هي هتروح فين خلاص محتفظين بفدان أنا حضرت قريب جلسة كده اللي كان وارث اللي كان وارث عنده احفاد وهو مات انتم مدركين يعني هو الراجل ده ورث ارض عن والدته فجم اخواته قالوا ايه ما مش هينفع نقطعها القصه اللي ايه الهنديه اللي احنا عارفينها دي ما رضوش يوزعوا فايه اللي حصل؟ بدا يكبر يكبر يكبر وينمو وينمو وينمو وبعدين يتجوز يا جماعه يلا عشان نبيع وناخد حاجتي وبتاع والكلام ده كله وهتضيع لنا حاجه ويروح بقى اخوه معيط وخلاص وبتاع والولد ده هيضيع ورث امي ومش عارف ايه وعارف يعني يكبر يكبر يكبر يكبر بقى عنده اولاد كبروا كبروا كبروا كبروا عاوز يعمل اي حاجه ما عرفش عياله دول عندهم اولاد حاليا في ثانوي الراجل ده مات بقى طب هم كانوا كام واحد ساعة ما الورث دول كان حوالي أربعة النهاردة الأربعة الله أكبر خلاص بقى الفسيرة بقت إيه؟ نخل باسقات بنتكلم بقى حوالي إيه؟ مع 30 واحد عارف ال 30 واحد دول؟ يطلع لك واحد في تانية ابتدائي يقول لك أنا أنا مش هوزع اللي هي هي كده وأنت قاعد بقى منتظر نشوف إيه؟ جماله ده هي هيلين إمتى؟ ولا الأم اللي الزوج يموت من هنا أه هتوزعه ورث أبوك وتروح معيطها وداخله بقى في موت واجري على التيسير وديها المستشفى وبتاع والكلام ده ايه امي بتموت ليه؟ اصل اخويا قال هنوزع كل عم خلاص يا امي خلاص مش هنوزع الميراث وبتاع تلاقي سبحان الله ترجع تاني ايه كانها اغتسلت ايه بمغتسله مبقى ترجع على طول وتلاقي الدنيا كويسه كده وبتاع طب بص يا امي بقى احنا مش هنبيع الارض دي بس هو بس موضوع الذهب اللي باقي ده هاخد بتاع واختك نيره وتروح واقعه وداخلين احنا في الدايره دي والحجة ايه حجة ايه لا دي أم ظالمة ومن نصرتك للشرع أن تكفها عن الظلم ما ينفعش الأم دي تدخل القبر بالنفسية دي يا جماعة مين اللي قسم التقسيمة دي أي لعب في الموضوع كأنك بتقول له إيه الموضوع ده يا رب سيبه أنا هخلصه يعني الموضوع ده عندنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر يعني كثر مما قل منه أو كثر أبوك مات كان عنده سبحه وسواك وبتاع بس حاططهم على المكتب كده انت تعرف دول خشوا في التقسيمه محمود يقول انا عاوز سواك ابويا نقول له يا عم محمود السواك ده بما يعادل 4 5 جنيه انت هتاخد كده اه اختك تاخد 2 جنيه ونص اختك دي تاخد كذا هم يقولوا يا عم عم الشيخ احنا متساهلين في الموضوع ده اه يبقى تنازلوا عادي احسانا لكن كحق مما قل منه او كثر نقسمها لكن انتوا عارفين دلوقتي ده من ضمن من ضمن صور اكل الايه عشان كده الناس اللي واقعه في الاشكال ده هو مهدد ان لا يسمع راضيه مرضيه مش هيعرف يسمعها يسمعها ازاي هيسمعها ازاي ده انت داخل على ربنا بتقول له التقسيمه دي مش عجباني وفي واحد بقى داخل اصلا هو اللي مبوظ التقسيمه قبل ما يموت مظبط الموضوع انت تاخد كذا وانت تاخد كذا والفكره الفلسفه بتاعت ايه الذهب تاخده البنات ليه الذهب تاخده البنات والشقه ياخدها الولاد المي... مين اللي قال كده في سوره النساء يا شيخ واما العقارات فللذكور واما الذهب فللاناث لا لا لا هو ده تحكيم ما ايه ده تحكيم انت متعقب على حكم الله سبحانه وتعالى في فرق بين انا واخواتي نتساهل ونقول هندي انا اخواتي كذا وعادي انا راضي واختي راضيه وكلنا راضيين وعن طيب نفس ماشي ويفضل اللي يوزع الورث والكلام ده يكون واحد فاهم الشرع ويقعد معاهم على انفراد ويعرف هم راضيين ولا مش راضيين مش يجي اخوها الكبير وقدام الناس كلها ويحرجهم وبتاع والكلام ده كله خلاص بقى يا مي انت هتاخد الابلي خلاص راضيه لازم مي ترضى والله اعرف ناس عندها كسره 37 سنه متجوزه وعندها اولاد واخوها بيقول لها ايه لا انت لسه صغيره ويضحك عليكي لو خدت الحاجه يا نجم انت يلا محافظ على أخت على اختك وحاجتها ربنا سبحانه وتعالى ما كلفكش انك تكون ايه مسؤول عن حاجه اختك انت مسؤول انك تدي اختك الحاجه هي بقى تكلفك انك ترعاها ده جزاها الله خيرا منها وتاكلون التراث اكلا ايه لما لما بيبلعش بي بي بياخد كده نسال الله العفو والعافيه ايه الدافع اللي وداك ده الدافع وتحبون المال حبا جمع حب كتير قوي أسوأ قصة عشق إنك تبتلى بالعشق ده إنك لما بتبتلى بالموضوع ده تحب المال حب قوي قوي قوي ويكون هو المحرك ليك يشتت جدا جدا عليك أمورك وتلاقي همومك اختلفت بقى همك كله إزاي تكسب همك كله إزاي مش عارف تعمل إيه همك همك همك همك ومش مشكلة إنك تكسب بس ما يكونش على حساب المكسب الحقيقي آخرتك وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا نسأل الله العفو والعافية كله هيفوق لما الأرض دي تتسوى عارف يقول لك إيه فلان ده دكها دك بالدبابات يعني سواحة سبحان الله انتوا عارفين ولله المثل الاعلى عم يبقى جاي واحد مثلا من كبار القوم جاي يزور بلد معينه فتلاقيهم يساووا ليه الارض ومش عارف ايه والكلام ده كله بالتهيئه صح؟ الايه اللي بعدها على طول وجاء ربك فكأن هذه تهيئه وادي الارض بقى بتاعت ايه؟ فاكرين عاد فاكرين ثمود فاكرين فرعون كل ده رايح فين؟ الدك واكل التراث راح فين؟ وعدم اطعام المسكين والايثار عشان كده سوره الفجر بتقول لنا من معايير اطمئنانك انك لازم تظبط علاقتك بالمال علاقتك بالمال مش معنى ان انك خدت يبقى اكرمت او حرمت يبقى اهنت ولما تاخد تتعامل ازاي مع المال ده المال حقيقته انك تصرفه كده واللي يقدر يتحكم في المال ويقدر يظبط هذا الامر ده موعود وميسور عليه طريق ارجعي الى ربك راضيه مرضيه سهل جدا الطريق ده لان من اكبر العوائق علينا واللي بتشدنا هو ايه كما قال النبي تعس عبد الدرهم والدينار يعني عبد شفتوا قبل كده في واحد كده جايب دولار كده ومعلقه على العمود وقاعد على جنب جنبه كده قاعد يطوف كده اول ما يخش البيت كده يروح واخد كده يستلم الايه اللي من اول الرقم كده ويبدا ايه يطوف حواليه شفتوا حد بيعمل كده شفت حد قبل كده جاب ال- قطعه ذهب كده جنيه ذهب راح اول ما شافه راح ساجد له امال ايه بقى عبد ايه هي العبوديه تمام الحب وتمام الذل الاهتمام والاستغراق ومشغول جدا بيها هو ده بيصحى وينام في الموضوع ده مش وراه الا هو يكسب ازاي ويخاف يخسر وبتاع والكلام ده كله طب واخرته مش مشغول بيها فالحاجه ديت مهم جدا ادراكها معيارك والتعامل مع المال هيتم ازاي مفهومك ايه مين هو المكرم ومين هو المهان وايه هي الادوات اللي هتجيب التكريم اتكلمنا كويس قوي ان موضوع التكريم ده هيجي فين لما تستثمر الاقسام اللي ربنا اقسمها ويبقى في طاعات كتيره في الاوقات ديت في الفجر والليالي العشر وفي الليل في اواخر الليل لما تكرم يتيم لما تحض على طعام مسكين لما لا تتعرض لمال الضعفاء الايتام والنساء ثم بعد كده تكون طبعا كما قال الله سبحانه وتعالى في سؤال بك هم كان من الذين امنوا ان الكلام ده كله يتم بايمان وخوفك من الرحمن سبحانه وتعالى ده من اكبر المؤشرات ان شاء الله والمؤمنات انك تسمع راضيه مرضيه انت اصلا بتحضر الجلسه ديت عشان ايه عشان تاخد اللي يا ايتها النفس المطمئنه ده أش- اجمل نداء انت منتظر تسمعه وبالمناسبه سال الله ان يكون ده اخر نداء تسمعه في الدنيا اخر حاجه سمعتها تخيل كده اول ما تدخل قبرك ولا تيجي يوم القيامه والناس يقعدوا يقولوا لك "أنت اخر حاجه سمعتها ايه وانت بتاع ما اقول لك ما مش عارف كنا بنلعب وبتاع قلت "و- جون قال والله ما جون مت دي كانت اخر حاجه سمعتها اخر حاجه سمعتها ايه سمعت يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي واللي هيرجع في الدنيا بدري بدري هيتقال له في نهايه الدنيا ارجعي فاسال الله ان يحفظنا واياكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم